الخارج مقبول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فقبل ما نبدأ يا جماعة مين اللي مع السواك بتاعه لا يطلع السواك بتاعه ما يرفعش ايديه ده ده كده 10 15% اللي معاهم سواك يا جماعة فضايح من الأول كده طيب الفضيحة الثانية بقى أو السؤال الثاني مين اللي قال أذكار الصباح النهاردة يرفع ايده الله أكبر الله أكبر طيب حلو خلاص يلا يبقى نكمل الدرس ما نلغوش ان شاء الله الله المستعان يعني باذن الملك سبحانه وتعالى احنا ماشيين في سلسلة يعني ال ال الكود بتاعها الاسم الحركي بتاعها ابدأ من جديد سلسلة للمبتدئ الجديد او المبتدئ القديم اللي لسه متأخر عن المرحلة بتاعته اللي كان زمانه الوقت في مرحلة اسبق من كده بكتير جدا ولكن لانه ما بدأش صح فلا زال لحد الان بيعامل معاملة المبتدأ لا زال بيعامل معاملة الاطفال حتى الان للأسف الشديد لأنه ما بدأش صح من الأول سلسلة restart ابدأ من جديد الكمبيوتر لما بيهنج بنعمل له restart يا جماعة عايزين نبدأ تاني سلسلة بتعالج قضية فقه بداية العلاقة مع الله ازاي نبدأ مع ربنا سبحانه وتعالى بداية صحيحة النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى مع موضوع خطير جدا مفاتيح فتوح الله سبحانه وتعالى ازاي فتوح ربنا عمرك ما توصل الا لو ربنا فتح عليك ازاي ربنا يفتح عليك طبعا انتوا عرفتوا الصورة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة باذن الله صورة ايه الفاتحة صورة الفاتحة من اسمها كده موضوع صورة الفاتحة ان هي بتقول لك لازم تبقى فاتح لازم يفتح على ايدك فتح تخيل انك انت داخل مثلا كلية هندسة لقيت اول محاضرة في اول يوم بيدوك ازاي تاخد جايزة نوبل يبقى هم عايزين منك ايه عايزينك تفوز بنوبل عايزينك تبقى فاتح في الهندسة مش عايزينك تبقى مجرد طالب فلما اول سورة في القرآن يبقى اسمها الفاتحة واول سورة في القرآن تعلمك ازاي ربنا يفتح عليك يبقى ربنا بيقول لك انا اريدك فاتح انا اريد ان يفتح على ايدك فتح في الدين سورة الفاتحة يا جماعة بتكلم كل واحد الطريق اتقفل قدامه ازاي لما تتقفل قدامك والمشاكل وسحب المشاكل تتلبد قدامك ازاي الطريق يتفتح تاني ازاي ربنا يظل فاتح ليك الطريق تبقى ماشي وربنا فتح لك الطريق ليه ازاي ما تقفش ازاي ما تتقفلش عليك ابدا سورة الفاتحة يا جماعة احنا بنقولها في السلسلة دي ليه اول حاجة لان روي انها خامس سورة نزلت في القرآن يعني سورة البدايات تاني حاجة ده اول سورة في المصحف امال نتكلم في البداية بايه لو ما بدأناش باول سورة في المصحف تالت حاجة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة يعني مش هيوصل لربنا مش بس ملوش صلاة داخل نسك الصلاة مش هيوصل لربنا بدون معاني سورة الفاتحة مش هتوصل لربنا سبحانه وتعالى سورة الفاتحة من اسمها هي الفاتحة لأبواب السماء عشان كده في صلاة الجنازة نقرا الفاتحة الاول ليه قبل ما ندعي للميت عشان تتفتح ابواب السماء للدعاء للميت سورة الفاتحة هي الفاتحة لفهم القرآن عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها ام الكتاب ام الكتاب ازاي ازاي الدين يسماها ام الكتاب ام الكتاب يقول لك امهات كتب الفقه يعني ايه امهات كتب الفقه امهات كتب الفقه تلاقيها مثلا 20 مجلد 30 مجلد كان متوقع ان ام الكتاب تبقى قد القرآن مرتين لا ده ثلاث سطور ربنا لخص لك القرآن كله في ثلاث سطور لو انت عجزت عن فهم الثلاث سطور دول يبقى انت اللي تستاهل بقى سورة الفاتحة يا جماعة هي الفاتحة للوصول الى الله زي ما قلنا الوقت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب سورة الفاتحة هي الفاتحة للدخول على الله والكلام مع الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين كل ما هتقول كلمة في الفاتحة ربنا سبحانه وتعالى هيرد عليك سورة الفاتحة هي الفاتحة لفتوح الله والفاتحة لخزائن الله عشان كده شيخ الاسلام ابن تيمية كان بيظل يقرأ الفاتحة كل يوم من بعد الفجر لغاية ما يرتفع النهار رحمه الله سورة الفاتحة سورة خطيرة جدا اعظم سورة في القرآن الرسول عليه السلام قال للصحابي لأعلمنك اعظم سورة في كتاب الله قبل ان تخرج من المسجد وقال له سورة الفاتحة سورة الفاتحة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم سورة في القرآن والتوراة والانجيل مش بس القرآن سورة الفاتحة اعظم ما نزل من السماء الى الارض لما الرسول عليه السلام قال له جبريل ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك مفيش حاجة نزلت من السماء للارض اعظم من سورة الفاتحة احنا هنتكلم الوقت عن اسباب فتح الله عليك في الطريق هنتكلم عن ازاي ربنا يفتح عليك طول ما انت ماشي ازاي ما تتقفلش في وشك ابدا ازاي ابواب السماء ما تتقفلش في وش دعائك ازاي ابواب الوصول الى الله ما تتقفلش في طريقك ابدا ازاي يفضل طريقك مفتوح ازاي كل كلمة في سورة الفاتحة بتعبر عن سبب من اسباب فتح الله يا جماعة كل كلمة وحرف في سورة الفاتحة هنخرج منه النهاردة بسبب من اسباب فتح الله خدوا بالكم انا معايا النهاردة حوالي عشرين سبب او واحد وعشرين سبب من سورة الفاتحة عايزين نقولهم بسرعة من كل كلمة بحيث انك انت بعد كده سورة الفاتحة دي فهرس الانطلاق بتاعك كل ما تفتكر كل كلمة تفتكر سبب من اسباب الفتح لما تيجي تقفل في وشك ترجع لسورة الفتحة تشوف هي قفلت في وشك ليه ايه السبب ازاي تتفتح تاني ايه الحاجة اللي تجاهد فيها عشان تنطلق تاني الى الله سبحانه وتعالى سورة الفتحة نصين نص لما بتقراه انت بتقراه على الارض ونص بيتقال من فوق سبع سماوات من الملك سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي يبقى سورة الفاتحة نصين نص بيتقال على الأرض من لسانك ونص بيتقال من فوق سبع سماوات سورة الفاتحة ليها باب لوحدها مخصوص في أبواب السماء ما بي... لسورة الفاتحة بس جبريل بشر النبي ان سورة الفاتحة نزلت من باب لم يفتح لشيء من قبلها ليها باب مخصوص في ابواب السماء عايزين نتكلم بقى يا جماعة عن مفاتيح فتوح الله من سورة الفاتحة ازاي ربنا يفتح على ايديك اعد معايا وركز معايا بقلبك كل كلمة هنخرج بيها باذن الله بسبب من اسباب الفتح اول سبب الفتح على قدر حب الله اول كلمة الفتحة واول كلمة في القرآن كله الحمد لله هو ليه ربنا ما قالش الثناء لله لا الحمد هو الثناء بحب يا جماعة اول كلمة في سورة الفاتحة فيها حب ومش اي حب حب فائض حب فياض ازاي اول حاجة انت قلت الحمد لله مش الثناء لله لانه حب لانه ثناء بحب تاني حاجة قلت الحمد لله ما قلتش احمد الله اصل انت بتقول له يا رب انا مش بحمدك انا بس ده الكون كله بيحمدك يا رب ده كل مخلوق ده كل مخلوق اتوجد في التاريخ وفي الحاضر وفي المستقبل بيحمدك انت, انت ما انتش حاسس ان انت بس اللي ممتن لربنا وبتحب ربنا انت حاسس ان الحجر بيحب ربنا والشجر بيحب ربنا ووحوش الغابات بتحب ربنا وحيتان البحر بتحب ربنا والمجرات والافلاك بتحب ربنا انت حاسس ان كل ذرة في الكون بتحب ربنا فبتقول الحمد كل الحمد من جميع مخلوقات الكون عشان كده ما قلتش احمد لا مش انت بس عشان كده ما قلتش حمدا لله ليه الحمد كله يا رب الالف واللام دي اتقفت كل انواع الحمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك يا رب انا بحمدك حمد خلاص لا استطيع حمدا لك يا رب خلاص انا ما عدتش قادر كل معاني الحمد ليك يا رب شوفوا الحب يا جماعة شوفوا الحب اللي في اول كلمة في القرآن زي التحيات بالظبط التحيات لله يا رب كل تحية وكل عمل طيب وكل صلاة مني ومن اي فرد في الكون في تاريخ الكون وفي كل العوالم والمخلوقات ليك انت لوحدك يا رب شوف الحب يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام اول علاقته بالله كانت ايه في الغار الخلوة ده علامة الحب الشوق لله علامة الحب السيدة مريم واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها انتبذت اعتزلت مش عايزة تشوف حد كرهت الدنيا وكرهت مش عايزة تشوف مخلوق ليه من شدة حب الله فلما حب الله رسخ في قلبها فارسلنا اليها روحنا نزل لها جبريل لما الرسول وصل لاعلى درجات الحب على الجبل نزل له جبريل حب الله انت ربنا اول حب في حياتك ربنا قبل ما تعرف امك وابوك واخوك ومراتك وابنك كان في فطرتك معرفة ربنا فربنا الاول في حياتك هو الحب الاول في حياتك سبحانه وتعالى خدوا بالكم يا جماعة من الحديث الخطير ده هو ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان ايه يا رسول الله ان يكون الله ان يكون من الله ورسوله ايه احب اليه مما سواهما يعني مش هتدوق طعم الدين غير لو حبيت ربنا اول حاجة هتخلي الدين له طعم الصلاة ليها طعم التسبيح له طعم الصوم له طعم قراءة القرآن ليها طعم انك تحب ربنا انك تتعامل مع الدين بحب لله بحب للي نزل الدين ده اللي هيخلي كل حاجة في دينك طعم اللي هيخليك عايش مستطعم كل حاجة في الدين مستطعم قعدت- قعدتك الوقت في بيت ربنا هي حب ربنا سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله بتحبه فاتبعوني ايه يحببكم الله ليه مش يحبكم الله ليه يحبب يحبب فكة الباء دي بقت باءين بدل يحبكم الله علامة في اللغة على التدريج يعني ايه يعني انت كل ما هتمشي ورا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خطوة هتقرب مني اكتر فهحبك خطوة اكتر تقوم تقرب اكتر اقوم احب يعني حب ربنا مش هيجيلك مرة واحدة هي الحب هيجي كل ما تقرب خطوة الحب هيزيد الحب هيزيد الحب هيزيد يعني انت قعدتك الوقت دي باذن الله خطوه ناحيه حب ربنا الليله ده اللي هتقومها ان شاء الله خطوه ناحيه حب ربنا الاثنين الجاي اللي هتصوموا ان شاء الله خطوه ناحيه حب ربنا اذكار المساء اللي هتقولها بعد الدرس ان شاء الله خطوه ناحيه حب ربنا صلاة المغرب اللي هتلبي ان ده اول ما تسمع الله اكبر اللي جايه ده ايه خطوه ناحيه حب ربنا حجابك لحي اي حاجه بتعملها في الدين خطوه ناحيه حب ربنا حب الله يا جماعه يا جماعة ده ربنا بيقول فسوف يأتي الله بقوم ايه يحبهم اول سبب انه اصطفاهم الحب اول سبب حب ربنا سبحانه وتعالى يبقى الفتح على قدر حب الله على قد ما هتحبه على قد ما هيفتح عليك وعلى قد ما هيحبك على قد ما هيفتح عليك السبب الثاني من اسباب فتوح الله سبحانه وتعالى الفتح على قدر معرفة الله اعظم حاجة يفتح عليك بسببها فين دي الحمد لله ايه رب العالمين يعني ايه رب رب يا جماعة يعني كل حاجة بتربو وبتزيد بيه يعني لحم ده في كل مخلوق في الكون من خيره يعني كافل الكون كله رب العالمين رب نملة نملة رب سمكة سمكة رب طير طير رب كل حشرة وكل حيوان وكل طائر وكل ملك وكل ذرة وكل شيء في الكون ربك ورب ابائنا الاولين الله سبحانه وتعالى الملك رب العالمين لما الواحد بيتفرج على افلام الصور الطبيعية افلام الغابات وعلم البحار وعلم الطيور بيقول سبحان فعلا رب العالمين عوالم ما نعرفش عنها اي حاجة ولا نعرف انها موجودة اصلا الوقت في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها الوقت ده ايه 2 مليون عالم على وجه الكرة الارضية بس على وجه الذرة الحقيرة دي اللي ما تجيش حاجة في الكون 2 مليون عالم ع- كل عالم فيه ملايين ومليارات الافراد ربنا بيرب فرد فرد في عالم عالم في كل العوالم ده ايه رب العالمين سبحانه وتعالى انت من اول ما كنت نطفة كنت حتة نطفة لا انت عارف انت ربنا عمل لك ايه في اول لحظة في حياتك اول حاجة اوجدك اوجدك من ايه كنت ايه كنت حتة خشبة كنت حتة طين كنت ايه يعني ايه حتة روثة بهائم كنت ما كنتش شيء اصلا واوجدا عدم تاني حاجة اختارك من وسط 100 مليون حيوان منوي فيهم اللي اقوى منك وفيهم اللي الملامح الجينية بتاعته اجمل من ملامحك في كل حاجة وفيهم اللي اشد منك وفيهم اللي اقدر على الوصول منك واختارك انت اختارك انت من وسطهم كلهم تالت حاجة هداك لو كانت البويضة في الناحية اليمين وانت دخلت الناحية الشمال كنت هلكت زي واحد دخل في مفرق غلط وبعد ما مشي ومعهوش بنزين اصلا وما عرفش يوصل كنت ضغط ضغط ما كانش زمانك وجدت اصلا بعد كده حفظك في مهلكة الطريق للبويضة ده اصلا وانت حيوان منوي مهلكة من المهالك زي بالظبط غابة مليانة وحوش زي ما دخلك غابة استوائية واقول لك عدي عدي ازاي هو اللي عداك هو اللي نجاك هو اللي حفظك هو اللي لولا ما كانش زمانك قاعد الوقت قدامي عينيك بتشوف وودنك بتسمع وقلبك بينبض ومشاعرك بتشتغل هو اللي خلاك كده هو و- ولولاه ما كنتش بقيت اي شيء بعد كده يسر لك الصعب عشان الحيوان المنوي كان يخترق البويضه يا جماعه كان بالظبط كده زي ما اجيب لك صبة خرسانه واقول لك اخترقها تخترقها ازاي مش في قدرتك هو اللي يسر لك انك انت سبحان الملك شايفين ربنا ده من اول لحظه في حياتك ده من بداية حياتك بس رب العالمين معرفة الله معرفة الله خدوا بالكم ان اول سؤال هتتسأله في القبر اجابته في اول آية في القرآن رب العالمين من ربك ربي الله ال- هتحس في اول سورة الفاتحة بالفرح بالله ان واحد بي واحد فرحان بربنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الفرح بالله من اسباب فتح الله يا جماعة والله من اسباب فتح الله ولكن يعني لان قلوبنا ضعيفة انا ما قلتش ان الفتح على قدر الفرح بالله الفرح بالله يا فرحة كل يتيم بربنا يا فرحة كل مريض الدكاترة مش عارفين يعملوا له حاجة بربنا يا فرحة كل فقير بربنا يا فرحة كل مسكين بربنا يا فرحة كل واحد اكتشف ضعفه وجهله وعجزه بربنا سبحانه وتعالى الفرح بالله لما تروح لما واحد يروح لدكتور لما المرض يبقى ميؤوس منه الدكتور يقول له ايه يقول له ايه يقول له آه، خلاص بقى قول يا رب صح كلمة يا رب دي معناها ان مفيش امل ليه ده كلمة يا رب دي اللي هي كل الامل الامل في كل شيء تالت حاجة الفتح على قدر الافتقار الى الله سورة الفتح كلها افتقار من اول الاستعاذة اللي قبلها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افتقار بسم الله افتقار اياك نعبد واياك نستعين يعني مش هقدر اعبدك غير بمعونتك على قد ما هتعني على قد ما اقوم الليل مش هقدر اقوم الليل ولا اصوم ولا اذكر ولا اطيع ولا اطلب علم ولا اعمل اي حاجة في الدين الا على قد ما هتعين انت يا رب اياك نعبد واياك نستعين في اخر سورة الفاتحة صراط الذين انعمت عليهم مش صراط الذين جهدوا وصلوا وصاموا لا ربنا بيقول لك كل اللي انا عملته للانبياء ده اهو كله كان محض نعمة مني واخر كلمة في سورة الفاتحة امين بعد ما بتخلص السورة سورة الفاتحة من اولها لاخرها ف- فقر افتقار يا جماعة كل واحد ما بيحبش يدخل بيته غير الاغنياء الا ربنا ما بيفتحش بابه غير للفقراء ما بيفتحش بابه غير اللي بيمدله ايده زي المتسول يقول له يا رب انا عرفت ان انا ولا حاجة انا عرفت ان انا ولا شيء يا رب يا جماعة نعرف بقى الباب بيتفتح ازاي لازم نفهم ان الفقر هو اعظم حاجة ربنا بيفتح لك بابه بسببها سبحان الملك شوف ربنا بيقول في القرآن ان الذين ان الذين امنوا امنوا امتى لما كان الايمان تمنوا ان ممكن رقبته تطير والذين هاجروا هاجروا وضحوا ببلدهم ودنيتهم كلها وجاهدوا في سبيل الله شالوا السيف تسع سنين في 30 غزوة ما حطوش السيف كان في اي لحظة مهددين ان رقبتهم تطير في سبيل الله ان الذين امنوا والذين جاهجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك ها يرجون ايه رحمة الله بعد كل ده مش يرجون عملهم لا ولا هم شايفين فقراء عارف انه بدون رحمة ربنا مش هينجو عارف ده النبي بعد عمره كله اللي اتقتل فيه من كتر الجهد عشان ربنا بيقول في الاخر الا ان يتغمدني الله برحمته لو ربنا ما غمرنيش برحمته انا اهلك تخيلوا يا جماعة شايفين مشاعر السابقين الى الله سبحانه وتعالى الفتح على قدر الافتقار على قد ما انت حاسس انك فاير عارفين يعني ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عارفين يعني ايه اعوذ اعوذ يعني الجا يعني الجا عارفين اللجوء السياسي عارفين لما واحد يترفع عليه قضية ويبقى مهدد في بلده ويبقى مطارد ويبقى ويجري على صفارة يقول لهم إن- انا لاجئ ليكم يا تلجئوني يا اما اهلك يا اما اللي حاسس ان ملوش نصرة ولا له اي حفظ ولا اللي مهدد بكل خطر وليس له امل الا اللجوء الى الله هي دي كلمة اعوذ الكلمة اللي لما يوسف قالها قال معاذ الله ربنا حفظه من الفتن اللي حواليه الكلمة اللي لما نوح قالها رب اني اعوذ أن بك ان اسألك ما ليس لي به علم ربنا قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات الكلمة اللي لما موسى قالها في وش فرعون اني عذت بربي وربكم من كل متكبر ربنا قيد له مؤمن قال فرعون ونجاه الكلمة اللي لما امرأة عمران قالتها واني اعيذك اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربنا عمل لها معجزة ما حصلتش غير لابنها لبنتها وحفيدها السيدة مريم وسيدنا عيسى وهي النجاة من الشيطان حين الولادة يا جماعة الاستعاذة دي اللجوء زي اللجوء السياسي في الدنيا كده اللجوء الى الله انك تحس انك لاجئ مفزوع ملهوف مكروه ده من اول كلمة او انت لسه داخل طب وانت داخل تقرا القرآن بتقول اعوذ بالله من الشيطان اه بيجيلك عند اول عمل عشان يبوظه لك عشان يصرفك عشان يحبطك عشان كده الاستعاذة دي منهج حياة ليك لجوء لله في كل وقت بسم الله الرحمن الرحيم الباء الباء دي العلماء قالوا دي باء الاستصحاب يعني ايه يعني يا رب وانا بقرأ قرآن قلبي عايش مع جلالك يا رب وانا صايم من لحظة ما بتصحى لحد ما بفطر قلبي عايش معاك يا رب وانا بسبحك قلبي عايش معاك يا رب وانا بدعو اليك وبتكلم عنك وبسمع عنك قلبي عايش معاك الباء دي بقى الاستصحاب انك انت مستصحب اسماء الله وجلال الله في قلبك علماء تانيين قالوا لا الباء دي بقى الاستعانة انا يا رب مش لساني مش هيقدر ينطق بحرف في كلامك الا بيك ويا رب عقلي مش هيقدر يفهم كلمة في كلامك الا بيك ويا رب جوارحي مش هتقدر تطبق كلمة في كلامك الا بيك يا رب انا بيك انا بيك وماليش غيرك كنت سبحان الله بقرأ اذكار الصباح لاحظت حاجة رائعة يا جماعة والله انت بتقول ايه اصبحنا واصبح الملك ايه لله حسيت كأن النبي بيقول لربنا يا رب انا ليك يا رب بعدها بقرأ اللهم اني اصبحت منك في نعمة وعافية وسد انا منك يا رب انا كل نعمة في حياتي منك يا رب بعدها اصبح اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وانا بيك يا رب حسيت انك انت في اذكار الصباح بتقول لربنا يا رب انا منك وبيك وليك انت كل حاجة في حياتي يا رب لما قرأت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في افتتاح الصلاة وهو بيقول لربنا انا بك واليك قلت يا نهار ابيض ده الرسول بحرفين قال لربنا انت كل حاجة في حياتي يا رب سبحان الله عليه الصلاة والسلام انا بك يعني انت وسيلتي للوصول لاي شيء يا رب واليك انت هدفي في كل حاجة بعملها يا رب انت وسيلتي وانت غايتي انت حياتي انت كل شيء في حياتي يا رب الفقر الى الله يا جماعة الافتقار انك تعيش فقير انك تدوق الفقر ربنا امرنا ان احنا نحب الفقراء عشان نكسب منهم وش الفقر ملامح الفقر ل- الملا- تعابير الفقير حركات الفقير فكر الفقير بس مش وانت بتتعامل مع البشر وانت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بعد كده اياك نعبد واياك نستعين يا رب على قد ما تعني على قد ما اعبدك والله يا جماعة كلها من فوق محدش يقول انا مش عارف انا ما قعدتش بقعد جلسة الضحى كتير ليه انا مش عارف القيام بقى عندي ليه انا مش عارف الصلاة الخشوع فيها ما عادش ك- كل ده بسببه ان ربنا ما فتحش عليك ما تقولش انا وحش يا اخوانا تزلفوا الى الله بالفقر تملقوا الله بالمسكنة تملقوا ات- اتمسكنوا لغاية ما توصلوا لربنا سبحانه وتعالى اتعلموا مادة ايد الشحاتين ده ايه وانتوا بتدعوه وقلبكم بيتوسل وكل ذرة في جسمنا ليها لسان بيتوسل الى الله واحنا بنقول يا رب كلمة يا رب دي مفتاح حياتنا كلها هي مفتاح الفتوح زي ما هنقول دلوقتي الفتح على قدر الافتقار المفتاح الرابع الفتح على قدر الثناء على الله يعني ايه انا بقول لكم دلوقتي كنز بصوا الكلام ده الكلام القاعدة دي بالذات كنز من الكنوز يا اخوانا اسماء الله الحسنى دي كنوز كنوز احنا زاهدين فيها كنوز احنا مفرطين فيها اسماء الله الحسنى دي كنوز والله العظيم كنوز شوفوا اول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين بتثني على ربنا بالنعمة الرحمن الرحيم بتثني على ربنا بالرحمة مالك يوم الدين بتثني على ربنا بالعظمة ربنا بيقول لك البداية اهو الب- عشان كده النبي يوم القيامة حامل لواء الحمد لان اعلى عمل على الاطلاق في الدين الثناء على الله يا اخوانا اسماء الله اسماء الله الحسنى اللي فينا ناس لو قلت له عد لي 30 اسم منها ما يعرفش الكنوز بتاعت حياتنا مفاتيح حياتنا كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اسألك بكل اسم هو لك ليك انت بس يا رب مش لحد غيرك محدش يتسمى بالاسماء دي ولا يتصف بصفاتها غيرك الرسول عليه السلام كان يقول للمسلمين ألظوا بيا ذا الجلال والاكرام يعني الزموها ما تبطلوش كلمة يا ذا الجلال والاكرام كل اللي تحتاجوا حاجة عودوا قولوا يا ذا الجلال والاكرام اهدنا يا ذا الجلال والاكرام علمنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا يا اخوانا عايزين اسماء الله وصفاته تملى حياتنا الظوا يعلم السيدة فاطمة يقول لها انها تقول كل صباح ومساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث هي عايزة ايه اصلح لي شأني كله اسماء الله الحسنى دي كنوز كنوز احنا مفرطين فيها كنوز احنا زايدين فيها حتى الانبياء في القرآن لما بيدعوا ربنا تلاقي اخر الدعاء بتاعهم لازم اسماء حسنى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك ايه سميع دعاء هو عارف انها المفتاح عارف انها المفتاح اللي هيطلع دعائه الكنوز بتاعة القرآن الرسول عليه السلام فأطول سجدة ليه في السنة كلها وردت السجدة اللي السيدة عائشة ظنت ان هو قبض فيها والله يا جماعة قال دعاء سبحان الملك العظيم قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك أعلى دعاء في السنة ثم أعلى ثناء في السنة لا أحصي ثناء عليك أعلى دعاء مع أعلى ثناء في أعلى سجدة سجدها رسول الله لله رب العالمين اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك العلماء بيقولوا الرسول ما هو شايف حد غير ربنا اصلا خلاص مش اعوذ برضاك من المشكله الفلانيه ولا من المرض الفلاني ولا من فلان اللي بيهددني لا هو ما عادش شايف غير ربنا لو نزل خير يبقى ربنا بيبتليه بالسراء لو نزل مشكله يبقى ربنا بيبتليه بالضراء هو مش شايف غيره برضاك من سخطك بمعافتك من عقوبتك بك منك ما عادش شايف غير الله اعلى دعاء واعلى ثناء لما الرسول ملى الدنيا ثناء وليل نهار يذكر يذكر الله ويسبح الله ويحمد الله ويهلل الله ويكبر الله ويحوقل ويستغفر لما الرسول ملى حياته ثناء على الله خد ايه اعلى مق اعلى فتح في الدنيا الرسول خده اعظم شخصية صلحت في تاريخ البشرية كلها وفي الدين اعلى مقام في الدين وصل وفي الاخرة هياخد باذن الله الوسيلة اللي هي اعلى مقام في الاخرة يعني الفردوس الاعلى درجات الفردوس الاعلى اعلى حاجة في الجنة في الفردوس الاعلى اعلى حاجة اللي هي الغرف في الغرف اعلى حاجة اللي هي الغرفة اللي هي مذكورة في سورة عباد الرحمن اللي اعلى غرفة اللي هي الوسيلة الوسيلة اللي هي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح على قدر الثناء على الله يا جماعة اتعودوا اتعودوا ان الاسماء الحسنى دي تبقى على لساننا ليل نهار الظوا باسماء الله وصفاته الظوا بالاسماء الحسنى الله طول ما انت ماشي يا كريم يا رب يا حليم يا, يا عظيم يا رب اهديني اشفيني اعني يا جماعة ده الاسماء الحسنى والله مجرد انك تقولها قلبك بيحيا الايمان بيستيقظ في قلبك الفتح على قدر الثناء على الله اوعوا تنسوا اسماء الله الحسنى اوعوا تفرطوا فيها اوعوا تفرطوا ان كنتوا تستمروا عليها على طول القاعدة الخامسة او السبب الخامس من اسباب الفتح في سورة الفاتحة لما ربنا سبحانه وتعالى لما العبد بيقول مالك يوم الدين يقول الله ايه ها مجدني عبدي وفي الرواية بتاعت ابو هريرة وقال مرة ايه اللي يعرف يقولها بقى يبقى راجل محترم ها لا يا راجل اثنى علي عبدي اللي هي الحمد لله الرحمن الرحيم ها اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي وقال مرة فوض الي عبدي قال له يعني ايه التفويض الفتح على قدر التفويض طب التفويض ايه اللي خلى ملك يوم الدين تفويض لما قلت الرحمن الرحيم وحسيت رحمته قد ايه شاملة ونافذة وحسيت قد ايه كل ذرة في الكون ذاقت برد رحمته وحسيت رحماته في حياتك قد ايه لما تقالك بعدها ملك يوم الدين واهوال القيامة قلت لو الرحمن الرحيم هو اللي متولي امر يومها لا يمكن يحصل له اي سوء ففوضت الامر الى الله فانت بتقول مالك انت اللي مالك يومها يا رب انت اللي مهيمن على اليوم انت الرحمن الرحيم انا فوضت لك الامر يا رب التفويض يا جماعة من الاسئلة اللي الواحد بيسألها لنفسه ليه غلام الاخدود لما خدوه عشان يرفعوه على الجبل ويرموه ما نطقش وقال اللهم اكفنيهم بما شئت غير على ذروة الجبل مش فضل يقولها طول الطريق اول مرة مش انا قلت لكم المرة اللي فاتت في سورة اقرأ ان اهل الحق لا ينشغلوا باهل الباطل لا ينشغلوا الا بالله اهو ده الحل بتاعها ان طول الطريق مش مشغول بيهم اصلا هو مشغول بالله لغاية ما لقى نفسه على القمة قالوا له ها هترجع ولا نرميك قال لا انتوا لسه هنا ولا ايه اللهم اكفنيهم بما شئت ساعتها فقالوهم بقى افتكرهم ساعتها حس ان هم موجودين اصلا وعايشين هو مشغول بالله يا جماعة مشغول بالله حتى وهم واخدينه يطلعوه على الجبل مشغول بالملك مش فاضي مش مشغول بابتلاء ولا مشغول عشان كده دعاء الرسول الخطير عليه الصلاة والسلام بتاع الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم هو فين الدعاء هو ده التفويض بيقول له يا رب ابتلاء ايه اللي يشغل قلبي عنك ابتلاء ايه اللي يخلينا سيء الظن بيك ابتلاء ايه اللي انت ما تقدرش تفرجه وتكشفه وتزيله ابتلاء ايه ده ده التفويض يا جماعة انا سبتها لك يا رب انا رميت حمولي عليك يا رب ففي سورة الفاتحة انت رميت حمول الاخرة كلها على ربنا والدنيا فوض الي عبد الفتح على قدر التفويض عيش مفوض مفوض يعني ايه مفوض بالمفهوم بتاع السنة مفوض يعني رامح مولك على ربنا واقف على باب ربنا حاسس ما انت شايف غير قدرة ربنا القاعدة اللي بعد كده اياك نعبد واياك نستعين الفتح على قدر الاخلاص اياك نعبد واياك نستعين هنخرج منها باربع قواعد الفتح على قدر الاخلاص الفتح على قدر المجاهدة الفتح على قدر العبادة الفتح على قدر حال القلب مع الله الفتح على قدر الاخلاص يعني ايه اياك نعبد واياك نستعين دي لو حد بي- بيقرب احساس في الفتحه والله يا جماعه تيجي تقرا كده الحمد لله رب العالمين يا رب ده انت كل نعمه في حياتي منك يا رب ده ده, ده بنتي اللي قاعده تلعب حواليا مش مخلاني عارفه اصلي دي نعمه منك انت بعد كده الرحمن الرحيم يا رب ده انت خزائن رحمتك هي اللي فيها كل طموحاتي وامالي ده انا كل احلام حياتي بايدك انت بعد كده مالك يوم الدين يا رب ده انا مفيش مخلوق هينفعني بعد ما يتقفل عليا قبر ويتردم عليا التراب محدش هينفعني غيرك ولا حد هيملك لي حاجه غيرك لو فهمت التلاتة دول هتلاقي نفسك لوحدك اياك اياك اياك يعني انت وبس يا رب انت قبلة جوارحي في العبادة وانت قبلة قبلتي في التوجه والافتقار انت وبس يا رب مفيش في حياتي غيرك ماليش وجه غيرك وحدت الوجه عليك انت بس يا رب الاخلاص يا جماعة الاخلاص قوة رهيبة الاخلاص بيملأ قلبك قوة مهولة عشان كده بعد اياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم انا عايز اوصل لها على حاجة ليه لو دقت الاخلاص هيتولد جواك قوة مهولة مهولة قوة رهيبة عشان كده بعدها اهدنا الصراط المستقيم واحد ملهوف ملهوف عايز يوصل لربنا بأي طريقة ملهوف مش عارف يوصل ازاي مش عارف يقرب ازاي خايف احسن ما بيوصل ما يوصلش فبيقول له يا رب خليك معايا طول الطريق ده ده لما اخلصت لما دقت الاخلاص اياك نعبد ليه مش اياك اعبد لانك كلهم عبيد انت مستشعر ان الكل عبد الشيخ فلان عبده والاخ فلان عبده وصاحبك عبده. كله خد هو في خدام بيراعي خدام هو في خدام بيتمنظر قدام خدام انت عارف ان كله خدامين فانت مفيش في قلبك رياء لحد اصلا اياك نعبد وانت عبد من ضمن العبيد انت مجرد عبد لا اكثر ولا اقل لا هتطلع فوق المقام ده مهما عملت ولا تقدر تنزل عنه الا تخسر دنيتك واخرتك شايفين يا جماعه اخلاص اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد المجاهدة اياك نستعين الافتقار الدين ما هواش افتقار بس ما هوش يا رب بس ما هوش فتوح بس لازم مجاهدة وتعب ولكن ربنا جاب اياك نعبد قبل اياك نستعين ليه اول حاجة لانك مش هتعبده غير على قد ما هي عينك تالت حاجة تاني حاجة ان اياك نعبد دي مراد ربنا منك واياك نستعين مرادك من ربنا فانت بتحب ربنا اكتر من نفسك فبتقدم مراده على مراد نفسك تالت حاجة انك بتقول له انا بعبدك قبل ما تقول له انا بستعين بيك لانك مش بتعبده عشان يعينك انت بتعبده لانه يستحق العبادة انت بتعبده لوجهه بعد كده هو يعينك رابع حاجة ان اياك نعبد ديت على قد ما هتعبد على قد ما هتعان على قد حظك من اياك نعبد على قد حظك من اياك نستعين على قد ما هتجاهد على قد ما هيفتح عليك الفتح على قدر الاخلاص يا جماعة الفتح على قدر انت مق... يا جماعة ده سورة الاخلاص سطر سطر بتلت القرآن سطر بتلت القرآن في سطر انتوا عارفين الاخلاص قيمته عند ربنا ايه انتوا عارفين المخلص ده قيمته عند ربنا ايه المسجد ده لو في واحد بس مخلص قيمته عند ربنا بالكرة الارضية كلها المخلص ده قيمته عند ربنا محدش يعرفها غير ربنا ابدا ابدا عشان كده لما العبد بيقول اياك نعبد واياك نستعين ربنا بيقول ايه ها ذلك بيني وبين عبدي يعني ايه يعني الفتح على قدر حال القلب مع الله ايه اللي في قلبك محدش يعرفه غير ربنا ايه اللي بينك وبين ربنا ايه اسرار الايمان اللي قلبك مليان بيها محدش عارفها غير ربنا عشان كده ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل لو قلبك اتملى خير ربنا هيديك اللي انت عايزه ولعبدي ما سأل يا جماعة الحديث الخطير الكلمة الخطيرة ولكن ينظر الى قلوبكم قلبك ده محل نظر الله قلبك قلبك ده اللي انت لازم ولكن ينظر الى قلوبكم دي لازم الكلمة اللي تبقى شغلاك ساعة ما تيجي تنام وانت قاعد وسط الناس وانت بتتكلم عن ربنا وانت بتسمع عن ربنا وانت بتتكلم في الدين في الدنيا وانت بتصلي وانت بتقرا قران لازم ولكن ينظر الى قلوبكم لو نظر لقلوبنا الوقت هيختار مين فينا مين فين وربك يخلق ما يشاء ويختار الآية اللي بعدها وربك يعلم ما تكن صدورهم على حسب اللي جواك عشان كده السؤال اللي لما يعني يعني ان شاء الله باذن الله في السيره اول سؤال لازم يتسال في السيره لماذا محمد اشمعنى محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اشمعنى ليه مش ملك الروم ليه مش المقوقس ليه مش افلاطون ليه مش آه، عبقرة اسكندرية ليه مش فلسفة اليونان ليه محمد قلبه يا جماعة قلبه عليه الصلاة والسلام قلبك ده الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختارك بناء عليها اول مرة النهاردة افهم يعني حاجة من حاجات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا صلاة على حاجتين اللي هم ايه حضور الطعام وايه ومدافعة الاخبثين ليه لانك لما بتصلي وانت عايز تاكل بيبقى قلبك مشغول انت بتصلي بجوارحك انما قلبك مشغول فانت عايز تخلص كأن ربنا بيبعت لك رسالة بيقول لك لو جيت لي برجلك مش بقلبك ما اناش رايدك ما عارف لما اقول لك ما انتش لازمني لو جيت لي من غير قلبك ما انتش لازمني مش رايدك لازم تيجي بقلبك قبل رجليك لازم اوعى تبقى في طريق الدين وقلبك مشغول بالدنيا مش هتنفع لك صلاة مش هينفع لك وصول لربنا اوعى اوعى تبقى واقف بين ايديه وانت عايز تخلص اوعى مش هينفع لك وصول مش هتوصل ابدا الفتح على قدر حال القلب مع الله على حسب حال قلبك مع ربنا سبحانه وتعالى على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك شوف ربنا بيقول على الصحابة ايه في سورة الفتح فعلم ما في قلوبهم علم ايه ما في قلوبهم لما علم ان في قلوبهم خير عمل ايه فانزل السكينة عليه فتح على قلوبهم واثابهم فتحا قريبا فتح في الارض كمان فتح خيبر ومغانم كثيرة ياخذونها وكمان هفتح عليكم في المال وفتح اقتصادي بعد ما كان الصحابة مش لاقيين تمر ياكلوه فتح عليهم اقتصاديا ياخذونها يعني بكل سهولة وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها فعجل لكم هذا يعني هتاخدوا مغانم خيبر ولسه ياما وياما وياما مغانم تانية جاية فعجل لكم هذا وكف ايدي الناس عنكم فتح الحفظ يهم ولتكون آية للمؤمنين هخليكم آية كل اللي يشوف ربنا عمل لكم ايه ينبهر ينبهر باللي ربنا عمله لك ولتكون ي- ربنا بعدها بيقول ايه سبحانه وتعالى واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها هفتح لكم الفرس والروم والدنيا كلها ده كل ده عشان ايه عشان فعلم ما في قلوبهم عشان ربنا رأى في قلبك خير عشان ربنا علم في قلبك خير عشان ربنا لقى قلب محمد احسن قلب اصطفاه النبي الخاتم عليه الصلاه والسلام عشان ربنا راى الصحابه احسن قلوب بعد رسول الله اصطفاهم قوات الدنيا ليوم الدين ائمه الدين وقدوتنا ليوم الدين عشان القلب يا جماعه الفتح على قدر حال القلب مع الله قبلها كنا بنقول الفتح على قدر الايه الاخلاص زي الثلاثه والصخره التلاتة الصخرة مقفولة في وشهم زي الصخرات اللي مقفولة في وشنا دلوقتي زي المشاكل اللي موقفانا لما الواحد بيسمع مشاكل الشباب الواحد يقول انا مش عارف اسيب المعصية الفلانية انا مش قادر اسيب السعادة السرية انا اهلي مبهدليني في البيت انا باجي فترة الدراسة مش عارف اعمل ايه انا شوية اجي وشوية اقع وشوية اجي وشوية اقع كله مشاكل مشاكل تحس ان في صخرات واقفه في رقنا مش عارفين نعديها لو احنا عندنا في حياتنا جهد استفتاح ربنا يفتحها لنا ربنا يفتح لنا طريقنا مش هتبقى في مشكله تقف في طريقنا وتسد علينا الطريق الى الله سبحانه وتعالى الثلاثه والصخره كل واحد فيهم قال كلمه واحده اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه انفرجت الصخرة يا جماعة الإخلاص يا جماعة الإخلاص بيفتح طريق لربنا الإخلاص ربنا بيفتح لك بيه كل حاجة في طريقه بس انت خليك بتاع ربنا خس انت خليك ليه خلي مفيش في حياتك غيره القاعدة اللي بعد كده الفتح على قدر العبادة وسوءتان وفضيحتان ومصيبتان ملتزمين 2008 فتح على قدر العباد عارفين اكبر خلل في الصف الاسلامي كله ايه عارفين اكبر خلل ايه في الصف الاسلامي كله والله يا جماعة عدم التلبية الفورية لتكبيرة الاحرام فور سماع الاذان اكبر خلل ما اخرنا ممكن واحد يقول لك اصل مفيش شغل عبادة اصل مفيش كوادر اصل في نقص في العلم اكبر خلل في الصف الاسلامي كله عدم التلبية الفورية فور سماع الاذان للذهاب الى الصلاة ان لما بنسمع كلمة الله اكبر حياتنا ما بتقفش اكبر مشكلة في حياتنا يا جماعة انا كنت بفكر امبارح في عبادتين عبادة سنة الوضوء وعبادة وضوء السنة عبادة ايه سنة الوضوء ووضوء السنة ايه ده سنة الوضوء انك كل ما تتوضى تصلي ركعتين زي سيدنا بلال ووضوء السنة ان كل ما تقوم تصلي الفرض تتوضا ان الرسول كان بيتوضا كل فرض عليه الصلاه والسلام كم واحد فينا بيطبق العبادتين دول كم واحد فينا بيطبق سنة الوضوء او وضوء السنة دي عبادات الربانيين عبادات اللي عايزين يبقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة عبادات السابقين احنا يا جماعة العبادات عندنا فيها مشكلة عايزين نتصالح مع ربنا العبادات دي مصالحتك مع الله قيام الليل قيام الليل ده عبادة الناس اللي عارفة انها بتيجي من فوق مش من تحت عبادة الناس اللي عارفة ان كل حاجة بتترتب من فوق قيام الليل عبادة الناس اللي فاهمة اسم الله المهيمن قيام الليل يا جماعة قيام الليل ده صورة كاملة نزلت عشان عبادة واحدة المزمل عشان قيام الليل قيام الليل يا جماعة احوالنا في العبادة ايه سورة الانبياء بتكلمك عن العبادة قد ايه ربنا بيفتح على العباد قد ايه وايوب اذ نادى ربه ربنا بيقول لك اتيناه اهله ومثلهم معهم ليه يا رب رحمة من عندنا وذكرى للعابدين عشان العابدين يعرفوا عشان تعرفوا العبادة ربنا بيفتح على اهلها قد ايه عشان تعرفوا فتوح ربنا على اهل العبادة عشان تعرفوا قيمة العبادة كنت قبل كده اديت في, ال- في الايات ده هي وايوب اذ نادى ربه درس اسمه ذكرى للعابدين ان الفتوحات ده ايه كلها عشان العباد ربنا مع ايوب يقول فاستجبنا له ووهبنا له اهله مع سيدنا يونس يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم مع سيدنا زكريا يقول فاستجبنا له واتيناه ايه واصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه استجابه ل- لاهل العباده للعباد ابواب السماء مفتوحه ليل نهار للعباد ابواب الخزائن مفتوحه ليل نهار للعباد عطاءات ربنا مفتوحة للعباد بس اللي بيعبد يا جماعة اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى احنا ليه عباداتنا ضعيف ليه قيام الليل عندنا ضعيف ليه حتى اسس العبادة عندنا ضعيفة لازم كل واحد يقف مع نفسه وقفة قاسم في مسألة العبادة لازم يعني ايه جلسة ضحى تفوت مننا يعني ايه قيام الليل نفرط فيه يعني ايه ورد القرآن يعدي يوم ونرهوش يعني ايه يعني ايه يعدي يوم واثنين وثلاثة واسبوع وشهر وانا ما ببكيش من خشية ربنا وبقرأ القرآن يعني ايه لازم يا اخوانا نفهم النقطة دي الفتح على قدر العبادة النقطة اللي بعدها الفتح على قدر اياك نعبد بقى المجاهدة مش بس العبادة المجاهدة يا رب انا هعبدك هجاهد يا رب في طريقك الفتح على قدر المجاهدة على قد ما هتتعب على قد ما تبذل على قد ما تسهر لربنا سبحانه وتعالى مرة جربت يا اخي انك تصلي قيام ليل احد وانت ما انتش نايم قلت اما اجيب بس ركعتين السجود طول معاك والصلاه طولت معاك والدعاء والتوسل طول معاك لقيت الفجر ده وانت ساجد المجاهده يا جماعه عايزين نجاهد عشان نوصل بس نجاهد صح نجاهد صح من الاحاديث المبهره من الاحاديث القدسيه حديث تلاقيه متعلق في جامع كتير جدا بس قليل جدا اللي فاهمه حديث مكون من ثلاث جمل واحد انا عند ظن عبدي بي اتنين انا معه حين يذكرني تلاتة من تقرب الي شبرا من تقرب الي ذعا من تقرب الي ايه باعا ومن اتاني يمشي من تقرب الي شبرا من تقرب الي ذراعا من تقرب ايه من اتاني يمشي الحديث تلات جمل الجملة التالتة قبل ما ربنا يقول لك قرب قبل ما ربنا يقول لك تعالى قبل ما ربنا يقول لك انطلق قرب مني قدم اللي تقدر عليه قدم شبر وبعد كده قدم ذراع وبعد كده تعالى امشي من غير ما تنقطع وبعد كده هرول لمولاك قبل ما ربنا يقول لك انطلق في الطريق الى الله قال لك حاجتين الاول اللي هو اول جملتين في الحديث على قد حظك منهم على قد ما هيبقى جواك طاقة للانطلاق الى الله على قد ما هتبقى مشحون ايه هما واحد انا عند ظن عبدي بيه يعني ايه انت ظنك انك لو مشيت في طريقه هيديك ايه ظنك انك لو انطلقت في طريق عارف زي ما اجيلك مثلا انا جاي من مصر اقول لك الحق ايه ده وزعوا علينا في الطريق فلوس وحاجات حلوه وهدايا و ايه ده طب انا عايز نفس الكلام عايز نفس الكلام امشي في نفس الطريق يا اخوانا احنا بنقعد نسمع عن الصحابة سعد اللي ربنا اداله اجابة الدعاء وسعد اللي ربنا اهتزله عرش الرحمن لما مات وحنظلة اللي الملائكة غسته وأسيد اللي الملائكة تنزلت لقراءة القرآن وعباد اللي العصاية بتاعته نورت في الظلام وهو خارج من عند النبي عليه الصلاة والسلام و... و... و... و... والصحابي اللي الملائكة كلمته الملائكة كلمته وهو بيموت ولما اكتوى رجعت الملائكة ثم لما ترك الاكتواء الملائكة كلمته تاني مش فاكر اسمه ولا- المقصد يا جماعة المقصد رضي الله عنهم جميعا عايزين احنا ليه ما بنشوفش الحاجات دي في حياتنا احنا ليه العطاءات دي مش في حياتنا يا جماعة دي مش خاصة بالصحابة اللي هيمشي في السكة دي هياخد ده لو مشينا في الطريق ده هناخد ده عطاءات اللي ربنا قالها في صور في قصص الانبياء كلها ليه عشان يقول لك الطريق ده كده عارفين زي الفنانين زي المغنيين ايه اللي بيخليه يجري في الطريق لان هو معظم الطريق ده نجومية وفلوس وشهرة وقلة شوف بقى قاعد بقى بيجري كذلك الانسان اللي معظم انا عند ظن عبدي بيه ربنا بيقول لك افرح بالطريق ده الطريق ده كله خير الطريق ده كله عطاء الطريق ده كله معية يبقى اول جملة في الحديث تخليك تحب الطريق تحبه تقرف من اي طريق تاني والجملة التانية وانا معه حين يذكرني يعني ذكر الله يعني ذكر الغاية اللي انت ماشي في الطريق عشان ما انا ماشي عشان اوصل لك يا رب انك لما تذكر قدرته قد ايه وعظمته قد ايه وجلاله قد ايه ورحمته قد ايه وهيمنته قد ايه يحصل ايه تقوم تعظم الغاية يبقى انا عند ظن عبدي بيه خلتك تفرح بالطريق وانا معه حين يذكرني ذكر الله خلاك تعرف ربنا وتعظمه يخليك تعظم الغاية في الطريق بعد كده ربنا يقول لك قرب شبر شبر ده انا يا رب حياتي كلها ده انا جاي لك هرولة يا رب ده انا جاي لك جري يا رب ليه لان الجملتين الاولانيين اتحققوا عشان كده يا جماعة انا بقول لكم دي في الفتحة على قدر المجاهدة ليه جاهدوا في دي جاهدوا في دي جاهدوا انكم تعرفوا الطريق ده جميل قد ايه جاهدوا انكم تمشوا فيه جاهدوا انكم تذكروا ربنا وتعرفوا عظمة ربنا قد ايه جاهدوا يا جماعة في الموضوع ده لان ده اخطر حاجة هتوصلكم لربنا سبحانه وتعالى على فكرة كحاجة جانبية لقيت ثلاث صور في القرآن ورا بعض هم نفس الثلاث جمل بتوع الحديث بنفس الترتيب انا عند ظن عبدي بي سورة الانبياء بتكلمك ربنا هيحبك وهيديك وهيمهد لك الطريق ويصاحبك فيه قد ايه لو انت مشيت في الطريق ده بعدها سورة الحج بتكلمك بقى وانا معه حين يذكرني بتكلمك عن تعظيم الله اللي الكون كله بيسجد له اللي بايده وحده نصرتك والتمكين ليك اللي بايده وحده من كان يظن ان لن ينصره الله فليمدد بسبب الى السماء اللي بيحسب ان النصر عند حد غير ربنا يروح يشوف بقى هيجيبها منين تاني ربنا بيقول لك انا بس ملكش قصد غيري ملكش جاه غيري السورة اللي بعدهم المؤمنون اللي هي سورة اولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون بعد ما حبيت الطريق وعظمت الغاية الطريق اهو اهو الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم بشهادتهم قائمون و الطريق اهو هتبقى من السابقين فيه ولا لا القاعدة اللي بعد كده اهدنا الصراط المستقيم اهدنا دي هنخرج منها بست قواعد الفتح على قدر الدعاء الفتح على قدر الشوق الى الله الفتح على قدر الثقة في الله الفتح على قدر الصدق الفتح على قدر الهم الفتح على قدر لزوم بيئة الايمان والسبعة الفتح على قدر الاخوة والتألف والترابط اللي بيننا سبع حاجات من من كلمة واحدة اه بس بسرعة يا جماعة الفتح على قدر الشوق الى الله اهدنا الصراط يعني ايه اهدنا الصراط مش اهدنا الى الصراط اهدنا الصراط يعني يا رب خليك معايا طول الطريق يا رب خليك معايا خطوة خطوة من اول خطوة لاخر خطوة في الطريق يا رب الطريق مليان جثث مليان صرعة مليان هلكة هلكة ما عرفوش يدخلوا من الباب وهلكة وقعوا في الطريق وهلكة دخلوا من الجوانب اللي على اليمين والشمال يا رب خليك معايا يا رب ليه طب انت خايف ليه انا بحبك يا رب ونفسي اوصل لك عايز اوصلك ملهوف اهدنا الصراط ده كلمة واحد ملهوف عايز اوصلك باسرع ما يكون فمش عايز اتعطل مش عايز اقع في الطريق مش عايز اقف في الطريق مش عايز اتشنكل في الطريق خليك معايا عشان اوصلك باسرع ما يكون يا رب وصلني انت يا رب عشان انا مشتاق ليك يا رب الفتح على ق... الشوق الى الله كلمة واحد مشتاق يا جماعة الفتح على قدر الهم اهدنا مش اهدني ده انت مش شايل هم انك توصل انت بس ده شايل هم ان كل الناس توصل ان كل الناس توصل لربنا ان الجميع يوصلوا له زي ما انت عايز توصل له اهدنا انك شايل الهم عشان كده وانما لكل امرئ ما نوى هتاخد على قد نيتك لو نيتك انك تبقى داعية ربنا هيصل لك الطريق ده لو نيتك ان ربنا يفتح على ايدك للدين ربنا هيصل لك لو نيتك وهمك على قدك خلاص الفتح على قدر الهم هم الدين هم الامة انك شايل هم كل الناس ازاي توصل لربنا الفتح على قدر الصدق يا جماعة انت عمرك ما هتقول يا رب خليك معايا طول الطريق خطوة خطوة الا لو انت صادق انك عايز توصل نفسك توصل بجد نف مرعوب من الشيطان اللي واقف لك مرعوب من الفتن مرعوب من الشهوات مرعوب من الشبهات مرعوب خايف احسن ما توصلش لربنا سبحانه وتعالى الفتح على قدر الثقة في الله في واحد يقول يا رب اهديني انا والمليار و200 مليون واحد يا عم انت بتقول ايه دعوة واحدة بتدعي بها المليار بني ادم ايوه يا جماعة هي دي الثقة ربنا يقدر يدي اه يا جماعة ده سيدنا سليمان بيقول له هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد عارف هو بيدعي مين سيدنا محمد كل أدعيته أدعيته عامة شاملة ليه لأنه عارف ربنا رحمته قد إيه وكرمه قد إيه وغناه قد إيه وادى لأوليائه قد إيه ومهيمن قد إيه وغني وكريم وحليم ورؤوف ورحيم قد إيه ربنا يا جماعة ربنا لو عرف ناسه عشان كده الكلمة اللي كتير تيجي في القرآن بصيغ كتير ولكن أكثرهم لا يعلمون آه لو يعرفوا لو كنتم تعلمون آه لو تعرفوا آه لو تعرفوا ربنا حياتكم هتتغير تماما والله العظيم آه لو نعرف ربنا يعني يعني يعني كحاجة جانبية هي حاجة خاصة بي أنا شوية بس جانبية يا جماعة يعني أنا امبارح أول مرة أخد بالي والله يعني أكتر شريطين ربنا كتب لهم قبول في الشرايط اللي يعني بتاعت السلاب شريط مستنيه ايه ومستني ايه امبارح اول مره خد بالي مستنيه ايه انا قعدت اسبوع كامل لا عارف اكل ولا اشرب ولا اقعد كان الشريط ده بالنسبه لي يعني استقتلت في تحضيره يعني ربنا يعلم ربنا يتقبل يعني مش والله من على انما انا بعرفكم يعني حاجه بس مستني ايه اتحضر في ساعه ساعه واحده بس ساعه بعد العشاء يوم الخميس يعني يعني اقول لكم ايه يعني ممكن كمان اقل من ساعه وكنت رايح حاسس انه درس اصلا يعني ايه واحد رايح يقول سبحان والله يا جماعه اي ان كان ربنا بيقول لك اللي انت تجيبه في اسبوع انا ممكن افتحه عليك في ساعه بس اعرف رب ربنا بيدينا علامات بس نعرفه ربنا بيدينا اشارات بس نعرفها يا جماعه اللي عنده امتحانات ده انا ما عادش غير 3 ايام ده أنا- يا ابني يا ابني 3 ايام ايه يا ابني ده ربنا في ساعه في ساعه الموضوع يا ابني والله من غير ساعه يخ- الكلام ده يا جماعه مش معناه ان احنا نسيب المجاهده ابدا انما معناه ان احنا ما نيأسش ما نحبطش نعرف احنا محتاجين لجهد الاستفتاح قد ايه نعرف احنا محت... ان احنا مسنودين قد ايه طول ما احنا مع ربنا سبحانه وتعالى سبحان الملك الفتح على قدر الثقة في الله الفتح على قدر لزوم بيئة الإيمان اهدنا مش اهدني ما حدش بيوصل لربنا لوحده مش ممكن حد يوصل لربنا لوحده خدوا بالكم يا جماعة خدوا بالكم لازم تعرف شيوخ وتحضر دروس علماء وتحضر دروس وعظية وتعرف اخوة مجتهدة وتعرف اخوة اسبق منك لازم تبقى جوه البيئة دي لازم تبقى جوه الحضانة دي لما كنت بدرس اسم الله الرحمن الرحيم ويعني بدأت اتدبر في خلق الرحم وازاي ان الرحم اللي ربنا شق لها اسم من الرحمن الرحيم ازاي محوطة بالجنين من كل ناحية ازاي رحمة ربنا بتبقى شاملة ومحوطة بيك من كل ناحية قلت يا رب انا يا رب عايز رحم تاني يا رب انا عايز رحم تاني انا عايز يا رب حاجة ابقى محاط فيها برحمتك زي ما كنت محيطني برحمتك وانا جنين في بطن امي يا رب انا عايز رح... والله يا جماعة قعدت يومين ثلاثة لغاية ما سمعت كلمة كأني اول مرة اسمعها عرفتني الرحم التاني فين ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون ايات الله ويتدرسونها بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة غشيتهم لفتهم من كل ناحية قلت سبحان الله يبقى المسجد هو الرحم التاني يبقى اللي عايز يحط برحمة الله زي ما كان في بطن امه المسجد اهو الحضانة اهي الرحم التاني بتاعنا اهو اوعى تسيب بيت الايمان اوعى تفتكر انك هتوصل لوحدك انسى طول ما انت في البيئة دهيت واوعى يا جماعة حد منكم يرتبط بشخص او يرتبط بدرس معين لازم تفتح نفسك على كل البيئة لانك هتتربى على ايد البيئة كلها اللي بيحضر درس واحد ده غلط وخطر غلط وخطر والله العظيم في دينه الفتح على قدر الاخوة والتآلف على قدر الاخوة لان برضه عشان اهدنا عشان يبقى في بيئة ايمان ما ينفعش نبقى اعداء ما ينفعش نهزم في بعض ما ينفعش نشتم في بعض يعني الواحد بينزل قرى اه، يدي دروس في قرى مرة نزلت قرية اقل قرية فيها ناس حضرة شفته في حياتي لدرجة ان انا كنت بتكلم انا مش عارف انا بقول ايه اصلا يعني انا بكلم من اتنين سندين هنا وثلاثة سندين هنا واربعة فاستغربت قاعد مع احد الاخوة الدعاة اللي بيلفوا في القرى ففتحت الموضوع قال لي القرية دي انا حضرت لها اديت دروس فيها من كذا سنة كانت القرية كلها بتحضر والناس بتفرش بره لدرجة ان ال- الاخ ده الاخ ده بيقول لك كنت مبهور بيهم مبهور بمستوى الايمان بتاعهم قال انت عارف حصل ايه ايه اللي وصلها للمرحلة دي قلت له ايه قال لي كان اللي ماسكين النشاط في الجامع ناس تبع فكر معين جم ناس تبع فكر تاني جماعة تانية وتشكلوا معاهم على مسجد المسجد فضلوا يتشكلوا ويقطعوا في بعض قدام الناس لحد ما صاحب المسجد اللي بنى رفع قضية وحوله لزريبة تخيلوا يا جماعة وحولوا المس- زريبة بهايم من كتر قرفوا من اللي حصل بينهم وبين بعض فراحوا فتحوا مسجد تاني اللي هو المسجد ده بيقول من يوميها وما ح- ربنا صرف القلوب خلاص ما احنا هنتشكل احنا كلنا عايزين نجيب الناس لربنا هنتشكل على الناس هو ربنا جايبهم لنا عشان ناخدهم ولا نحطهم في جيبنا ربنا جايبهم لنا نوصلهم ليه هنتشكل هتمحك بركة الدعوة كلها يا جماعة احنا شغلنا مع بعض وحبنا لبعض وتعاوننا مع بعض وتسامحنا مع اخطاء بعض ورحمتنا مع بعض ومناصرتنا لبعض سبب من اسباب فتح ربنا على الصف كله يا اخوانا ده ليلة القدر اترفعت بسبب اتنين اتشكلوا مع بعض ترضى انك تبقى سبب لحرمان الامة كلها من الخير يا جماعة ده الرسول قال للصحابي اللي قال كلمة مش كويسة لاخوه قال له انك امرئ فيك جاهلية ترضى يبقى فيك جاهلية يا جماعة ده ربنا قال في حادثة الافك لولا اذ سمعتموه انك سمعت اي كلمة على شيخ او داعية او اخوك الملتزم او حد عامل لدين الله اي كلمة لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا نحسن الظن ببعض تقول لا يمكن اخويا يعمل كده ابدا ها وبس لا وقالوا وقالوا وقالوا هذا افك مبين قالوا ما تسكتش ترد على عرض اخوك ما تسيبش حد يشتم داعية الى الله قدامك ما تسيبش حد يشتم عامل لدين الله قدامك يا جماعة الحب اللي بينا والتداخل اللي بينا والتواصل اللي بينا والوئام اللي بينا نتقي الله في بعض حرام حرام مسألة الهدم الداخلي دي ما ينفعش يا اخوان لازم نبقى ناس عارفة ربنا سبحانه وتعالى عارفين ربنا زي التلاتة والصخرة كده الصخرة اتفتحت على ايد التلاتة انسوا اه، جماعة الفلانية عايزة الواقع يتحل بايدها والجماعة الفلانية فاكرة ان منهجها ولا حلوة انسم الحديث ده بيقول لك كل انسوا هتتفتح على ايد كله يا هتتقفل في وش كله ما ينفعش انسوا لازم كل واحد يبقى له دور في الفتح عشان في الاخر نقول ربنا اللي فتح مش الجماعة الفلانية والفكر الفلاني والشيخ الفلاني ما ينفعش يا اخوانا ما ينفعش القاعدة اللي بعد كده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الفتح على قدر علو الهمة اهدنا الصراط يا رب بس مش اي صراط مش عايزين نبقى زي أي حد يا رب احنا عايزين نبقى صراط الذين انعمت عليهم عايزين يا رب نبقى زي السابقين اليك زي الانبياء يا رب زي المخلصين يا رب عايزين نبقى اعلى حاجة على الاطلاق يا جماعة صراط شوفوا الهمة شوفوا الطموح سورة الفاتحة بتعلمك انك تسابق السابقين انك انت طر... انك انت تهدف الى صحبة الانبياء في الفردوس الاعلى يا اخوانا سورة الفاتحة صراط الذين انعمت عليهم لازم يبقى ليك هدف عالي صامق لازم نو- ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة الواقع ده ما عادش عايز دعاء ولا هينفع دعاء الواقع ده عايز ائمة المستوى الفساد القاتل الرهيب ده عايز ائمه بتاع الاو تي في الراجل النصراني اللي فتح قنوات ال OTV وجابوا فيلم كفر من غير انقاط فيه فبيقولوا له انت ده- ده بره لما عرضوه قطعوا المشاهد دي منه انت ازاي تفتح قناه في بلد زي ديت وت- وتعرض فيلم ده قال لهم عشان نحارب الارهاب بكل سماجه ووقاحه وقذاره عشان نحارب الارهاب انا قعدت ماشي في بلدي حاسس اني غريب من كتر الملتحين والمنقبات بصراحه كده يعني انا فاتح القناه دي احارب الاسلام انا فاتح القناه دي احارب الالتزام وقاعد ي- ياخد اسهم في الجريده دي والقناه ديت والاعلام قاعد ينتشر في الاعلام حتى تجارته الاساسيه في الاتصالات والموبايل ليه قاعد ينتشر في الاعلام عايزين سبحان الله الدين بيتحارب يا اخوانا الدين بيتحارب غزة احنا الوقت قاعدين اهو في المسجد وغزة الوقت محاصرة بقالها سنة في اي لحظة ممكن يتقصفوا زي ما اتقصفوا من شهر الجثث كانت مرمية في الشارع ما حدش يجرؤ انه يشيلها احنا قاعدين الوقت والامة بتحارب في كل مكان احنا قاعدين الوقت والامة بيتخطط لها انها تتذبح في كل مكان انك شايف الحريقة ولعة وانت ساكت ده مش دينك ده ولا ايه مش دينك ده ما انت شايل هم الدين ده الفتح على قدر علو الهمة ان يبقى عندك همة همة خدوا بالكم الهم غير الهمة اللي قالوا ليه اللي قالوا في سورة البقرة ابعث لنا ملكا نقاتل كان عندهم هم كان عندهم هم انهم يغيروا الواقع بس اول ما جت فتنة النهر وقعوا فيها ليه ما كانش عندهم همة الهمة ان يبقى عندك هم دين ولا يوجد هم دنيا معارض الهمة ان عندك هم في وجهة واحدة فبترجم عمليا في شكل عمل اللي شايل هم الدنيا مش هيبقى عنده همة في الدين اللي شايل هم مادتين مش هيبقى عنده همة في الدين اللي شايل هم مشاكل الدنيا مش هيبقى عنده همة في الدين لازم يا جماعة نفهم دي عارفين يعني هو منظر يعني مشهد كاريكاتيري شوية بس هو يعني يعني بيصور لك من بعيد كده عارفين في الجرايد بيجيبوا صورة واحد لابس فانيلا مقطعة ووراه يافطة مكتوب عليها الصبر جميل عارفين الراجل ده ولا مش عارفينه وحاطط رجل على رجل وقعد يقرا الجورنال ومراته بتقول له عايزين سكر وزيت يقول لها ايه ها عارفين سكر ايه وزيت ايه بقول لك كلمتوا الناس اللي المنطقه تقولوا لي سكر وزيت اهو بصوا يا جماعه ال- النموذج ده غريب شويه بس اللي هو هو عنده هم واحد بس الراجل ده يعني جت في اتجاه اهو انت بالظبط كده يا ابني الامتحان بكره امتحان ايه انا انت بتقولي امتحان يا ابني انت مش عايز تتجوز جواز ايه بقول لك الامه بتضيع بقول لك الشباب فسد بقول لك اعداء الدين ما بيناموش ليل نهار عايزين كده يا اخوانا عايزين يبقى احنا همنا الاساسي كده من غير طبعا ما نهمل ما نلاقوا حق علينا في الدنيا انما يبقى همك كده انسان قد الصحابه والله يا جماعه كان مشاكل ده, ده السيده عائشه بتقول صحيح البخاري ما شبعنا من التمر حتى فتحه خيبر ابن مسعود بيقول ما شبعنا قط حتى فتحه خيبر ابن مسعود وعائشه في البخاري يعني سبع سنين او ست سنين في المدينة مش لأقصى امنية عندهم انهم يناموا شبعانين لغاية ما فتح خالد ومع ذلك كان قضايا الدين هي القضايا الاولى في حياتهم الفتح على قدر علو الهمة عشان كده عباد الرحمن ربنا قال اولئك يجزون الغرفة اعلى مقام في الجنة ليه لانهم قالوا واجعلنا للمتقين اماما عايزين يوصلوا للامامة عندهم همة انت ربنا بيثيبك على قد همتك وهمك على قد الهم اللي انت شايله في قلبك تجاه الدين الفتح على قدر علو الهمة ثم الفتح على قدر الاتباع صراط الذين انعمت عليهم طريقنا ده لينا قدوات فيه يا جماعة الدين مش قهوة الدين مش بمزاجنا لينا قدوات القدوات دول مين صراط الذين انعمت عليهم الانبياء الانبياء ماتوا لا يا حبيبي لهم ورثة مين العلماء علماء السنة لازم نلتف حوالين علماء السنة الاخ او الاخت اللي ما بيحضرش دروس لمشايخ السنة او ما بيطلبش علم على ايديهم او ما بيستفتهمش في العوارض اللي بتحصل له او ما بينزل لهمش وفي صلة بينه وبينهم ده فعلا في شك في اتباعه في شك في منهج الاتباع بتاعه يا جماعة لازم نبقى متبعين لازم نبقى اهل سنة لازم نلتف حوالين علمائنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفتح على قدر اليقظة على قد ما انت مستيقظ على قد يعني ايه غير المغ... المغضوب عليهم مين اللي دخل الطريق وعرف ورجع وعصى ربنا على علم امال الضال اللي ما دخلش السكة اصلا اللي عرف زي اليهود هم بيعصوا ربنا هم عارفين النصارى تايهين ضالين ما دخلوش اصلا وبيقاس عليهم يعني ال- المغضوب عليه زي المنتكس كده مش نفس الدرجة زي المنتكس دخل وعرف وده وسمع وفهم وساب الضالين الضال ده زي برضه من بعيد زي بتاعنا كده كويس اللي هو فاكر نفسه حاجة وما هوش حاجة اصلا فاكر نفسه على شيء وهو مش على الطريق اصلا فلازم يكون عندك يقظة لازم تخاف على نفسك غير المغضوب عليهم ولا الضالين انا كل صلاة بدعي 19 مرة في اليوم بقول يا رب ما تقلبنيش يهودي ولا نصراني اه ابراهيم الخليل قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام محمد بن عبد الله قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لازم يبقى عندك خوف على دينك لازم تخاف انك تضطرد لازم تخاف انك تنتكس لازم تخاف انك تسيب لازم تخاف ان فتنة تطردك لازم اللي عنده دين لازم يخاف على دينه يا جماعة لازم يخاف من الفتن لازم يبقى عنده خوف النبي كان اخر كل تحيات واعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال لازم تخاف على دينك يبقى الخوف من الفتنة او الفتح على قدر اليقظة وعلى قدر خوفك على دينك يعني الفتح على قدر العلم على قدر العلم صراط الذين انعمت عليهم رب زدنا علم طريقهم العلم خدوا بالكم يا جماعه دي نصيحه في الله خدوا بالكم اوعى تبقى جندي بس معكش سلاح احنا فينا ناس كتير قوي شايله هم الدين وزعلانه عشان الدين بس واقفه في المعركه والدنيا ولا قاعده تعيط ليه معاه سلاح معهوش كتاب عقيده مخلصه يقدر يدرسه معاه سند في التجويد تقدر تدرس معهوش كتاب فقه مخلصه يقدر ي- يدرسه معهوش علم يقدر يدعو بيه واقف بيعيط وخلاص واللي بيعيط هينصر الجيش بايه هيغني عن جيشه بايه لازم يبقى معاك سلاح علمك هو سلاحك الفتح على قدر العلم الفتح على قدر الدعاء على قد على قد كلمة يا رب على قد ما هتقول يا رب الصفحة اللي الواحد كل ما يفتحها يحس ان هو بعيد الصفحة الثالثة والرابعة في سورة القصص كل ما افتح المصحف الاقيها في وشي احس ان انا بعيد الصفحة اللي بتبين لك ان كلمة يا رب كانت منهج سيدنا موسى في كل حاجة في حياته كل حاجة رب نجني من القوم الظالمين لما يحس بالخطر عسى ربي ان يهديني يعني سواء السبيل لما يحس انه مش عارف يروح فين زينا كلنا مش عارفين نتوجه ازاي مش عارفين نمشي في اي سكة عسى يا رب ان يهديني سواء السبيل رب اني لما انزلت الي من خير فقير لما يحس انه محتاج جعان وعطشان وملوش مأوى رب بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين لما توصله رسالة من ربنا ان ربنا غفر له رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي لما يحس انه وقع في ذنب رب رب رب كل حياة سيدنا موسى كانت ماشية بالدعاء الدعاء يا جماعة الدعاء اخر قاعدة في درس النهاردة اخر قاعدة بعد ما بنقول كلمة امين في اول سورة البقرة بعدها الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه هدى انت قلت اهدنا الصراط في الفتحة القرآن هو هو الهدى الفتحة على قدر علاقتك بالقرآن دي اخر قاعدة في درس النهاردة واخطر قاعدة في درس النهاردة القرآن يا جماعة على قد علاقتك بالقرآن على قد فتح ربنا عليك على قد حظك منه فهم وتلاوة وتدبر وقيام ودعوة بيه على قد ما ربنا هيبارك لك في عمرك ساعات الواحد يبص كده لدرس تفسير مثلا قاله يقول سبحان الله ممكن يكون في دروس وعظية احسن منه بكتير بس الدروس الوعظية هيجي لها يوم هتموت هتموت انما درس التفسير هيفضل عايش ليوم القيامة اي حد عايز يفهم الصورة الفلانية هيدور على الدروس اللي فيها والكتب اللي فيها والحاجات اللي فيها ببقاء القرآن الكلام عن القرآن باقي ولكن الدرس الوعظي مهما كان جميل ميت ميت بيعامل زي خط الجراح اللي بيلحم ما بين حاجتين بيؤدي ضرورة مرحلية وبعد كده بيترمى خلاص انما القرآن والتفسير والكلام في القرآن هو اللي بيفضل يا جماعة انا عايزكم تدوقوا القرآن تدوقوه تدوقوا يعني تتذوق يعني لما تسمع الكلمة كده احنا مشكلتنا ان احنا ما بندوقوش قاعدين نسمع كلام وخلاص انا عايزك تدوق حتى الحرف لما كنت بقول لك سيدنا ابراهيم بيقول لربنا رب اني اسكنت من ذريتي اني انا يا رب انا يا رب خدت القرار ومش هرجع ومش هتردد ومش هتذبذب ومش هرجع في قراري ابدا كلمة اني دي حسستك بالعزم دوق يا ابني دوق دوق الكلام لما تلاقي اللي ميت على فراش الموت في سورة القيامة ربنا بيقول عليه وظن انه الفراق ليه ظن ليه مش ايقن كأن ربنا بيقول لك حتى وهو بيموت مش مصدق انه هيموت حتى هو بيموت مش مصدق معقول انا هموت معقول انا هسيب معقول انا هسيب الدنيا دي مش مصدق حتى والموت قدامه وظن انه مش وظنه الفرق وظن انه انه ايه انا رجلي بتبرد ليه انا انا نفسي بيتقل ليه انا حاسس ان انا جوارحي بتتقل ليه انا عينيا منغمشه ليه انا موقف السبع ليه انا العطش الرهيب اللي في زوري ده ليه انا ايه الوجع اللي انا بدات احس انا ايه الحاجات الغريبه اللي انا بدات اشوفها دي انه ربنا بيقول لك ده بدا يتفتح قدامه عالم تاني ده بدا يحس بعلامات الانتقال من عالم لعالم انه الفراق مش الموت ليه ليه الفراق لان اللي اللي مقطع قلبه انه هيفارق الدنيا اللي بيحبها انه هيفارق مراته اللي بيحبها وابنه اللي بيحبه والفلوس اللي بيحبها والشهاده اللي بيحبها والبيت اللي بيحبه والدنيا ده هيفارق كأن ربنا بيصور لك الحص... الالفاظ يا جماعه عايزين ندوق القران ندوقه لما تقرا ايات اهل الكهف لما بيقولوا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ها لن ندعو من دونه الها لن لا يمكن لا يمكن نرجع لا يمكن ابدا بعد ما خدنا الخطوة دي تجاه ربنا نرجع فيها لقد قلنا اذا شطط شوف هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهة هؤلاء تحس في كلمة هؤلاء ديت كانوا بيقولوا اهم اهو نفس الغلطة اللي كل اللي قبلهم غلطوها وقعوا فيها نفس الشرك اللي الشيطان نصبه لكل اللي قبلهم وقعوا فيه اهم ما في هيدا في البشر كل مرة الشيطان يسول لهم الشرك يشركوا كل مرة لازم يقعوا في نفس الغلطة كل مرة لازم يعصوا ويجحدوا نعم ربنا هؤلاء الكلمة يا جماعة الكلمة عايزة تتداق الكلمة بتاعت سيدنا نوح في سورة نوح لما بيقول رب انهم عصوني من بعد ما الواحد بدأ يدرس تفسير الصورة والله يا جماعة الكلمة دي ممكن تخلي دموعك تنزل على وشك رب انهم عصوني وهو بيقول وقد اضلوا كثيرا قد وانهم ما ربنا عالم بتأكد ده هو متألم ده الألم بيعصر قلبه وهو بيقول وقد أضلوا كثيرا وانت بتقراها وقاعد تفتكر كام شاب دلوقتي في النوادي وكام واحد دلوقتي في الجامعة بيعصي ربنا وكام واحد واحدة ماشيين على الكورنيش وكام معصية بتنتهك في العالم الإسلامي وكام متبرجة وكام قناة فضائية بايظة وكام بنك ربا وكام وكام وكام وانت بتقول رب انهم عصوني وانت بتقول وقد اضلوا كثيرا تقولها وتبكي لانك حاسس بالكلمة حاسس عايزين ندوق يا جماعة زي في سورة غافر فرعون لما بدأ يهدد موسى ويهدد مؤمن آل فرعون ربنا بيقول ايه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء الع- سوء العذاب النار يعرضون عليها منظر فرعون وهو في تربته وبدأت النار تتعرض عليه مرتين في اليوم وهو مفزوع قدام النار وفرعون اللي كان صولجان وبعد كده واذ يتحجون في النار واتباعه بينهالوا عليه وبيدعوا عليه وبيسبوا فيه في النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا منظر فرعون وقعد يصرخ وقعد يستغيث وقعد يتلوى من الالم في الجحيم والحميم ونار السموم وقعد يتلوى الايه اللي بعدها انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا بعد منظر فرعون وبيتلوى في جهنم ربنا يقول لك انا اقدر انصرك ولا لا انا اقدر انصرك ولا لا انا اقدر اعزك وارفعك ولا لا شوفوا العدو الاكبر للحق في تاريخ البشرية عملت فيه ايه شوفوا يا جماعة القرآن عايز واحد يدوق عايز واحد عنده تذوق عايز واحد يعيش زي الفتحة كده عايزة واحد بيدوق بيعيش انا قلت لكم النهاردة حوالي عشرين او واحد وعشرين قاعدة من اسباب فتح اللي عليك في الطريق صعب ان انسان يطبق كل ده انما شوف ده تجيب مع ايه كل دي مفاتيح شوف المفتاح اللي هينفع معاك فيها شوف ايه المفاتيح اللي هتبقى معاك فيها وانت ماشي عشان كل ما تلاقي باب يتفتح على طول قلنا الفتح على قدر الحب في قول الله ايه ها قولوا الفتح على قدر الحب في قول الله ايه الحمد لله الفتح على قدر معرفة الله ها رب العالمين الفتح على قدر الافتقار الى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واياك نستعين الفتح على قدر الثناء على الله باسماء وصفاته الثلاث ايات الاولانيه الفتح على قدر التفويض الى الله فوض الي عبدي الفتح على قدر الاخلاص ها اياك نعبد واياك نستعين الفتح على قدر العباده اياك نعبد الفتح على قدر المجاهده واياك نستعين الفتح على قدر الفتح على قدر لا استنى الصدق لا لا لا لسه في واحدة الايه ما شاء الله ايه يا عم الكلام اللي كده ايوه كده ال- الناس اللي قدام بيبقى لهم بركات كده لا اياك نعبد لسه في حاجة يا جماعة الايه الاخلاص والمجاهدة والعبادة خلاص انا نسيت هفتكرها الوقت ان شاء الله اهدنا الصراط فيها ست فتوح الفتح على قدر الشوق الى الله الفتح على قدر الثقة في الله الفتح على قدر الهم هم الدين الفتح على قدر لزوم بيئة الايمان الفتح على قدر الاخوة والتآلف والترابط والتعاون والتسامح اللي بينا الفتح على قدر الدعاء اهدنا الدعاء بتوسل وانت بتقول اهدنا الصراط فاكر كلمة ابراهيم لان لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين انا ضايع ضايع يا رب لو ما هدتنيش فبتقولها بتوسل استغيثون ربكم الفتح على قدر الدعاء بعد كده الصراط المستقيم الفتح على قدر العلم هتعرفه ازاي لو ما عندكش علم بعد كده صراط الذين انعمت عليهم فيها حاجتين الفتح على قدر علو الهمة عايز اعلى مقام في الدين والفتح على قدر الاتباع لان احنا لنا قدوات الذين انعم الله عليهم ماشيين وراهم وماشيين ورا رصيدهم اللي هم العلماء علماء السنة بعد كده غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفتح على قدر اليقظة والخوف على دينك والخوف من الفتن والحذر من الفتن واعتزال الفتنة واعتزال اي حاجة هتضر دينك او هترجعك ورا او هتأخرك او هتعطلك او هتشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى كل دي مفاتيح يا جماعه في سوره الفاتحه سوره الفاتحه طوفان مشاعر طوفان والواحد بيقراها كده الحمد لله رب العالمين ساعات والله يا جماعه الواحد يقعد يفتكر نعم ربنا عليه ايه ده ايه ده مع كل مره تفتكر نعمه ايه ده يا رب ده ايه يا رب النعم دي الرحمن الرحيم تفتكر خزاين رحمة الله فيها قد ايه وانت نفسك يديك منها ايه مالك يوم الدين تفتكر لما هيتردم عليك التراب وهيتقفل عليك لما هتبدأ في اول اول الدار الاخرة بتاعتك لما تموت مين اللي هينفعك غيره ومين اللي هينجدك غيره لما بتحس بالمعاني دي بتقول اياك نعبد انت وبس يا رب انت وبس اللي في حياتي يا رب مفيش غيرك يا رب بعد كده اهدنا الصراط ملهوف خايف ما توصلش مشتاق انك توصل بسرعة اهدنا الصراط المستقيم يا رب عرفني الطريق اليك بعد كده صراط الذين انعمت عليهم اقعد افتكر فيها بنبي افتكر فيها صحابي صحابي افتكر فيها سيدنا يوسف في السجن سيدنا يعقوب في التوكل سيدنا محمد في الغار سيدنا ابراهيم في النار سيدنا يونس في بطن الحوت وهو بيناجي ربنا افتكر فيها المقامات العليا دي غير المغضوب عليهم ولا الضالين افتكر فيها انك مرعوب مرعوب انت ممكن ممكن الواحد يموت غير مسلم والعياذ بالله اه ربنا يعافينا جميعا يا رب والا ما كانش كل الانبياء قالوا توفني مسلمة وفي الاخر تفتكر قيمة القرآن قيمة الحرف الحرف في القرآن والسنة كل حرف فيهم خطير يا جماعة كل حرف فيهم فتح من فتوحات الله يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى اه الرابعة في اياك نعبد واياك نستعين ذلك بيني وبين عبدي الفتحة على قدر حال القلب مع الله طلعتوا خيبانين كلكم يلا حمد شفت انا افتكرتها ازاي حمد. ال ال سورة الفاتحة يا اخوانا قلنا موضوع المشاعر المفعمة بتاعتها اوعوا تسيبوا سورة الفاتحة دي قيام الليلة ذهب سورة الفاتحة والاخلاص عيش والله العظيم عيشوا مع معانيها عيش مع معانيها وتروح اكتب كل اللي انت فاكره من اسباب الفتح ده الفهرس بتاع حياتك بعد كده كل ما هتقفل في وشك افتكر طلع مفتاح من مفاتيح سورة الفاتحة وشوف هيتفتح لك بقد ايه طلع المفاتيح بتاع سورة الفاتحة وانت طريقك هيبقى باذن الله سبحانه وتعالى منطلق فيه الى الله على طول ويا ريت لو حد مثلا يحاول يسمع الدرس ده تاني بحيث يا جماعة ان احنا نبقى فاهمين لما قفلت قفلت ليه وازاي تتفتح تاني باذن الله سبحانه وتعالى يعني يعني لما بتيجي تقفل بقى او يحصل اي مشكلة هنعمل ايه احنا اتعلمنا النهاردة حاجة اسمها جهد الاستفتاح جهد الايه جهد الاستفتاح يعني ايه جهد الاستفتاح يعني العشرين جهد اللي احنا اتكلمنا عنهم النهاردة كل سبب من اسباب الفتح دول جهد في حياتك جهد انك تحصل حب الله جهد انك تدعي جهد انك تثني باسماء الله وصفاته كل دي جهود لما تقفل في وشك اسمعوا كلامي والله يا جماعة الدرس ده اللي هيعقل فينا في الاخوة والاخوات مفتاح واحد بس بالعشرين ما عادش هيبقى في حياته مشكلة فما تحرمش ان يتعرض عليك عشرين مفتاح وما تطلعش بمفتاح واحد منهم وما تطبقش مفتاح واحد منهم لازم يكون ليك اوسع قسم ونصيب باذن الله سبحانه وتعالى مش عايزين نزهد في الفردوس الاعلى ومش عايزين نزهد في طريق ربنا ان شاء الله باذن الملك سبحانه وتعالى المره الجايه في الغالب هيبقى اخر درس في سلسله تبدا من جديد ان شاء الله باذن الله في الغالب المره الجايه تبقى اخر درس في سلسله ابدا من جديد عشان نقفل موضوع فقه البدايه فقه المبتدئين بحق وحقيقي اللي لسه في الاول وفقه المبتدئين اللي هم اصلا كان زمانهم الوقت دعاء ولكن للاسف ما بداوش صح فقاعدين يخبطوا جوه الصراط المستقيم تائهين على الصراط وبنحاول مع بعض تاني ان احنا نبدأ صح وننطلق من جديد الى الله سبحانه وتعالى ففي الغالب بإذن الله سبحانه وتعالى هتبقى المرة الجاية هي اخر مرة في هذه السلسلة عشان نقفلها بقى ونبدأ نشوف احنا استفدنا منها ايه بإذن الله بفكر ان المرة الجاية ان شاء الله والله اعلم بقى لان محدش يعرف ده رزقه من ربنا رزقه ورزقكم بفكر ان المرة الجاية اجيب مشاكل المشاكل اللي اتعرضت على الواحد في من المبتدئين الجدد لما كنت بدي درس على النت اسمه افتح لي قلبك كان بيتعرض عليها مشاكل كتير من المبتدئ من الملتزمين الجدد فبفكر ان احنا نشوف المشاكل دي نشوفها من خلال القرآن نشوف ايه اللي موقفنا ايه اللي معطلنا قد يكون ده عنصر من عناصر المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم يسر لنا سبيلنا إليك اللهم يسر لنا سبيلنا إليك اللهم إنه لا بلاغ لنا إليك إلا بك اللهم فصلنا إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي حجبتنا عنك اللهم كفر عنا سيئاتنا التي ختمت على قلوبنا اللهم يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا وقفنا على بابك لا باب لنا إلا بابك لا شيء قبلك ولا شيء بعدك ولا شيء مثلك ولا شيء معك وليس لنا إلاك يا رب العالمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم علمنا فهمنا أرشدنا سددنا ارفعنا اقمنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك السابقين اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب اوليائك الصالحين اللهم اصطفينا اجتبينا اخترنا طهر قلوبنا اصلحها لنا املأها نورا املأها نورا اللهم يا رب اللهم انا لسنا اهل لان اللهم اننا لسنا اهل لان نصل اليك ولكنك اهل لكل فضل يا رب العالمين اللهم انا نتوسل اليك ونستغيث بك اللهم انه اليك نسعى اليك نسعى لا وجهة لنا الاك أنت وجهتنا وبغيتنا ومقصدنا وغايتنا وكنزنا وحصننا وزادنا يا رب يا رب صاحبنا يا رب صاحبنا ربنا صاحبنا وافضل علينا عائذين بك من النار راجين الفردوس الاعلى يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا في غزة واعذرنا الا يد لنا في نصرتهم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا في اخ